السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون أسأل الله عز وجل أن تعلوا الهمم وإن احنا فعلا من النهاردة تبتدي معانا مرحلة جديدة خالص النهاردة الحلقة رقم 14 يعني داخلين على ليلة 15 رمضان فربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين والهمم تعلو عدى نص رمضان يا جماعه وفاضل نصه والحقوا نفسكم لعل وعسى ربنا يكرمنا ويعتق رقابنا من النار وزي ما قلت لك قبل كده لو عتق رقبتك مره فلن يأسرك بالمره تقول لي ما ممكن يعتق رقبتي واجي بعد رمضان اقع في الذنوب والمعاصي اقول لك ما تخافش واطمن من كمال عتق المولى عز وجل لرقابنا جميعا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لو انت وقعت في معصيه بعد رمضان هيوفقك للتوبه لأن ما حدش فينا معصوم العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فسبحان الله يعني أيام جميلة ويعني ويعني لازم المسلم يغتنمها ويكون عنده همة عالية جدا إن أكبر قدر من الحسنات يحصلها في الشهر ده أكبر قدر من الاستغفار أكبر قدر من الصلوات من قراءة القرآن من الذكر من الفعل الخيرات من الصدقات من الأعمال الخيرية يعملها في هذا الشهر الكريم المبارك لعل وعسى ربنا يكرمك تفوز بليلة القدر تخيل حضرتك لو فزت بليلة القدر يعني سنة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المولى عز وجل يقول ليلة القدر خير خير مش زيها خير من ألف شهر ألف شهر يعني 84 سنة وكم شهر لا لا, لا ده أفضل منها وطالما المولى عز وجل قال لك خير يبقى ما تعرفش الخير اللي فيها قد إيه لأن الصيام والقيام يحتاجان إلى الصبر والمولى عز وجل قال عن أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يصب عليهم الخير صبا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر الذين يغدق المولى عز وجل عليهم الخير بغير حساب يوم القيامة اللهم آمين تعالوا نكمل يا جماعة مع موضوع السابقين مع الناس أصحاب, أصحاب الهمم العالية قلنا إن إحنا عايزين همتنا تعلو يوم بعد يوم اوعى تحتقر نفسك قول ان شاء الله من النهارده انا هبقى افضل مسلم على وجه الارض ان شاء الله من النهارده انا اكتر واحد هقدم خدمات لهذا الدين العظيم واوعى تقول هو يعني جت عليا انا ما هو لو كل واحد قال هي جت عليا انا يبقى ما حدش هيقدم اي حاجه لهذا الدين العظيم لكن قول ان شاء الله النهارده اكون جدار عظيم جدا يحول بين اعداء الاسلام وبين الاسلام ان شاء الله من النهارده هكون لبنة في جدار هذا الدين إن شاء الله من النهاردة هكون أول من ينصر هذا الدين وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين تعالوا نشوف مثال جميل جدا النهاردة إن شاء الله مثال لسيدنا أبو هريرة مثال جميل في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي كم سنة يا جماعة حد فاكر أربع سنين أربع سنين فقط لأن أبو هريرة دوسي من قبيلة دوس قبيلة دوس دي كان آخر قبيلة أو من آخر القبائل اللي جت حتى تسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة في ميزان حسنات الطفيل ابن عمرو الدوسي لو تفتكروا في بداية الإسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي ده كان سيدا في قبيلة دوس من بلاد اليمن فالطفيل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يرى يعني هو طبعا ما كانش جاي للنبي مخصوص هو كان جاي يحج مع المشركين وهم المشركين كانوا بيحجوا اه كانوا بيحجوا بس حج يعني على يعني على شكل تاني خالص يعني كانوا يلبون أيضا كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك خد بالك فكانوا يشركوا الأصنام والأنداد مع الله عز وجل فالمهم جاء الطفيل بن عمرو الدوسي وطبعا مشركين مكة قاعدين متاهبين اوعى حد يجي من بره مكة ويخش على محمد صلى الله عليه وسلم فيسلم فتبقى مشكلة بالنسبة لنا فالمهم طبعا أول ما جه الطفيل راحوا مستلمينه اوعى احذر من محمد فإنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذا وكذا وكذا يفرق بين الرجل وامرأته ويفرق بين الأب وبين أولاده ويفرق بين الصاحب وبين صاحبه اوعى تقرب له فالطفيل بن عمرو الدوسي عامل ايه؟ راح حاطط الكرسف ايه الكرسف ده اللي هو القطن راح حاطه في ودانه قال خلاص عشان ما اسمعش منه ولا كلمه ولا يسمعني ولا يقول لي اي حاجه وراح معدي وطاف حوالين الكعبه وهو بيطوف بيقول ايه خد بالك بقى من كلام الطفيل بيقول فابى الله الا ان يسمعني من قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه كان واقف بيصلي حوالين الكعبه والطفيل بن عمرو الدوسي واقف عمال بيطوف حوالين الكعبه وفجاه سمع كلام القرآن ينساب من بين الثنايا من أنزل عليه القرآن بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك لما بتكون في إمام صوته حلو في مسجد بتقول الله ده أنا نفسي ما يخلص أمال لو سمعت القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم فالطفيل بن عمرو سمع بعض آيات القرآن بتنساب من بين الثنايا النبي صلى الله عليه وسلم فراح مكلم نفسه وراح شايل القطن وقال ايه يا طفيل هو انت صغير ده انت راجل شاعر كبير جدا وراجل يعني سيد في قومك هو انت ما تعرفش الحلو من غيري انت ما تعرفش الحق من الباطل طب ما تروح تسمعه يمكن يكون اللي بيقوله ده صح ويمكن يقولوا يكون بيقول ايه غلط فانت لا تقدر تحكم انت راجل شاعر فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انت الذي تزعم انك نبي قال اجل قال ويوحى اليك من السماء قال اجل قال اقرا علي شيئا مما اوحي اليك فبدأ النبي يقرأ عليه بعض آيات القرآن الطفيل بن عمرو الدوسي راجل شاعر كبير جدا فقال لا لا لا ده مش شعر ولا سحر ولا كهانة لا لا لا ده الكلام ده أول مرة أسمعه فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي في التو واللحظة فلما أسلم آه يعني طلب النبي عليه السلام فبما تأمرني يا رسول الله قال يعني استوصي بقومك خيرا وادعوهم إلى الله عز وجل عسى الله عز وجل أن ينفع بك فالمهم رجع الطفيل بن عمرو الطفيل بن عمرو الدوسي كان طبعه اصلا حاد شديد فما كانش عارف يدعو باسلوب يعني ايه يعني اسلوب رقيق وكده فاول ما رجع لقبيله الدوس اول ما دخلت عليه زوجته قال لها اليك عني قربليش ليه في ايه ده انا يعني انت لسه جاي من السفر وانا جاي استقبلك يعني في ايه فقال لها انت على ديانه غير ديانتي وانا لا اريدك خلاص بقى فكل واحد يروح لطريقه طب ما تقول لي انت على ديانة ايه ويمكن يعني ان انا كمان اكون معاك فنبقى مع بعض فعرض عليه الاسلام فاسلمت خلاص ما انا اسلمت اهو جاي دخل عليه ابوه قال له اليك عني انت رجل مشرك وانا مسلم ومش عارف ايه طب يا ابني اعرض عليا فعرض عليه الاسلام فاسلم المهم بس كان بيدعو باسلوب يعني جديد شويه طب ابوك وامك واخوك واختك وزوجتك هيستحملوك انما الناس اللي بره مش هيستحملوك ففعلا بدا يعرض الدعوه بالاسلوب ده اي حد يقرب له يقول اليك عني خلاص اليك عني تمام فمحدش قبل الدعوه بعدها الطفيل بن عمرو الدوسي رجع للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين فرجع للنبي عليه الصلاه قال له يا رسول الله ادعو الله على دوس فإن دوسا أبت وكفرت حدش فيهم عايز يسلم خالص فالنبي عليه الصلاه قاعد وسط الصحابة وداخل عليه الطفيل بيقول له الكلام ده فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه يا خبر ابيض الصحابه بنفس لفظ الحديث يقول لك فوضعوا ايديهم على رؤوسهم وقالوا هلك الدوس طالما النبي عليه الصلاه والسلام هيبقى على الحد ده خلاص يعني ده خلاص ضايع يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال خد بالك بقى النبي هيدعى على دوس ابدا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم نبع الرحمه وينبوع الحنان يدعو على الناس ديت ابدا فقام النبي ودعا لهم قال اللهم اهد دوسا وأت بهم يا الله تعرف تكون كده تعرف تكون رحيم في دعوتك تعرف ما تدعيش على الناس حانا يا جماعة بعض مع بعض إخواننا الدعاء اللي لسه يعني بيبتدوا في الدعوة فلاقيه قاعد بيتكلم ويقول وحصل وجرى ومش عارف ايه والفنان الفلاني اسال الله عز وجل ان ياخذه اخذ عزيز المختار اقول له طب ليه يا اخي؟ ليه تدعي عليه؟ يقول لي ده راجل فنان بيفعل الفسق وال... والمجون ومش عارف ايه اقول له طيب هو بيفعل الفسق والمجون و... وبيفعل اشياء ووقع في كبائر لا حصر لها ولا حدود انت كده كده رافع ايديك بتدعي طب ما بدل ما تدعي, ما تدعي عليه طب ما تدعي له يقول لي ادعي له اه اقول له اه والله ادعي له ما هو اللي زي دوت لو اهتدى ما هيبقى في ميزان حسناتك ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وبعدين فوق ده كله ده ليه اتباع وليه جمهور فلو دوت التزم ما الجمهور كله هيلتزم والموقف ده حصل معايا والله يا جماعه بس لما اكمل لكم بس قصه الطفيل فالطفيل راح ايه قال للنبي عليه الصلاه والسلام ادعوا الله على دوس فانها ابت وعصت وكفرت فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد دوس وات بهم خد بالك وبالفعل اهتدت دوس واتى الله عز وجل به بس فين بقى في اخر من جاءت من الوفود وكان معاهم مين؟ كان معاهم أبو هريرة فأسلم أبو هريرة شايف موضوع القصة اللي عايز أحكيها لك إن في يوم من الأيام كنت راجع من إحدى الرحلات الدعوية في إحدى البلاد العربية وأنا راجع وبعدين الناس قابلوني في المطار وده بيسأل سؤال وده بيسلم وده بياخدك في حضنه ومش عارف إيه فيعني اتعطلت شوية فطلعت آخر واحد الطيارة خد بالك فوأنا طالع الطيارة لقيت واحد من مشاهير المطربين في مصر واحد مشهور جدا جدا يعني عالم يعني وصوره آه، في الجرايد والمجلات وفي الشوارع والكلام ده كله فالمهم فلقيته واقف على باب الطياره بيتكلم مع المضيفه فقمت دخلت وتذكرت موقف معين كان من اجمل المواقف اللي انا قرات عنها في السير الموقف ده لمين يا جماعه للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ايه اللي حصل في الموقف معدي عبد الله بن مسعود على واحد من المطربين اللي كانوا عايشين في عهده اسمه زاذان زين ألف ذال ألف نون اسمه زاذان شاب صغير صوته جميل جدا جدا وكان بيجمع الشباب قدام بيته ويجيبوا الخمرة ويجيبوا العود هو يعزف عود ويغني وصوته جميل جدا وهم يشربوا خمرة ويستمتعوا بجمال صوته فعدى عبد الله بن مسعود قدام آه، زازان طبعا لو واحد غير بقى عبد الله بن مسعود كان قال لك بس يلا خش كسر كسير خبط خبيط غير منكر اقتلهم فاهم ازاي؟ ولا عورهم ولا كسر العود وكان ودلوا الخمره لا ما عملش كده عمل ايه؟ عدى من قدام زازان وهو بيغني فقال ايه؟ نفس اللفظ الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله شوف يا اخي الكلمات الجميله شوف التعبيرات الحلوه شوف الدعوه الحلوه الجميله السهله الميسوره هي دي المساله فاول ما قال الكلمه ديت زازان سمع عبد الله بن مسعود بيقول بعض الكلام بس هو ما يعرفش عبد الله بن مسعود ده اولا ثانيا ما يعرفش هو قال ايه فراح مكلم الناس اللي حواليه قال من هذا الرجل قالوا هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وماذا كان يقول قالوا كان يقول ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله على طول في ساعتها الكلمة وقعت في قلبه وراح ماسك العود وراح مكسره ودلق الخمر وجري عليه وقال أنت الذي قلت كذا وكذا قال أجل فبكى زازان وقال أشهدك أني قد تبت إلى الله عز وجل واحد غير بقى عبد الرحمن بن مسعود يقول له أخيرا عرفت بقى يا سيدي أن أنت كنت على باطل واخد بالك أخيرا تبت إلى الله عز وجل الحمد لله أن أنت بقيت كويس قبل ما ما قالوش كده عبد الله بن مسعود لما لقى بكى وقال له أشهدك أني قد تبت إلى الله عز وجل فبكى عبد الله بن مسعود وقال بعد أن أخذه في حضني قال وكيف لا أحب من أحبه الله عز وجل أما علمت أن الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالموقف ده جرى قدام عيني وأنا داخل على المطرب ده والله رحت داخل عليه سلم عليه وانا مبتسم وبسلم عليه بحراره شديده جدا طبعا ال- المضيفه لما لقيت داخل اسلم عليه راح مشيت يعني فقمت مسلم عليه السلام عليكم استاذ فلان طبعا انزلوا الناس منازلهم مش هاجي اقول له انت اللي بتغني وبتعمل كذا ومش عارف ايه لا دخلت عليه على طول في ساعتها الاستاذ فلان قال لي اه حضرتك تعرفني قلت له هل يخفى القمر فالراجل حس بفرحه شديده جدا ان واحد زي حالاتي يعرفه واخد بالك فقلت له هل يخفى القمر فقال لي بجد تعالى. قلت له طبعا اعرفك والله فوقفت اتكلم معاه شويه ودردش معاه وبعيدا تماما بقى عن الاغاني حلال ولا حرام كان ده عارف موضوع تاني خالص وبعد ما اتكلمت معاه رحت واخده في حضني وقلت له بنفس اللفظ ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله الدعوة الرحيمة يا جماعة الدعوة اللي تكون بأسلوب بسيط فنرجع لموضوعنا بقى فالطفيل بن عمرو الدوسي كان من ضمن الناس اللي في ميزان حسناته أبو هريرة الذي أسلم على يديه وعاد أبو هريرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات ياه أبو هريرة اللي ملى الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم أو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع سنوات أربع سنوات فقط بس عمل إيه بقى خد بقى الموضوع بجد زي ما بقول لك لما تلتزم التزم بجد مش مجرد بقى لحية وطوب وخلاص ومعاملات سيئة جدا آه، أخلاقيات سيئة آه، عياذا بالله آه، عقوق والدين إساءة إلى الزوجة إلى الأولاد لا لا لا الدين المعاملة وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح فالمهم سبحان الله أول ما أسلم أبو هريرة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي على شبع بطنه الناس اللي بتتهم ابو هريره لا ابو هريره كان ممكن يروح ويتاجر ويبيع ويشتري ويبقى من اغنى اغنياء الصحابه لكن هو فضل ان هو يفضل مع النبي عشان يعوض ويستدرك العمر اللي فات وينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للامه خد بالك ولذلك خد بالك من حاجه كثره روايه ابو هريره وحفظ الحديث النبي ده كان معجزه مش لابو هريره كان معجزه للنبي ايه الدليل على كده حديث رواه البخاري بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ان ابو هريره في يوم من الايام راح للنبي وده الكلام ده كان في بدايه صحبته للنبي قال له يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه فعمل إيه النبي عليه السلام قال أبسط رداءك فخلع ف- فشال الرداء كده على أكتافه وراح بسطه على الأرض فقال اسمع مني ثم اجمع رداءك فلن تنسى حرفا بعد اليوم خد بالك بقى من الكلام فأبو هريرة راح بسط الرداء والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث الكلام ثم قال بعد ذلك اجمع رداءك فجمع الرداء يقول أبو هريرة فوالله ما سقط مني حرف بعدها ولا نسيت كلمة يبقى حفظ أبو هريرة الحديث النبي عليه السلام ده في حد ذاته إيه يا جماعة معجزة للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم فبدأ أبو هريرة ما شاء الله يبقى موسوعة الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة صاحب النبي أربع سنوات خد الموضوع بجد بجد أنت لبست نقاب النهاردة النقاب مش آخر الدنيا خلاص مش هو ده النهاية لا ده البداية لبست النقاب لبست الحجاب جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك ويثبتك ابدأي بقى ما شاء الله حفظ قرآن طلب علم دعوة إلى الله بر والدين إحسان إلى الجيران معاملة طيبة للزوج طاعة للزوج في غير معصية الله تربية أولاد آه، نشأة على الكتاب وعلى السنة ما شاء الله تبقى داعية إلى الله سبحانه تبقى صورة للإسلام كما قال أح- يعني كما قال بعضهم ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم وكما قال القائل نريد أن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية كلنا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منا النهارده يا جماعه اللي بيشهد للاسلام شهاده عمليه بالأعمال والأفعال والأقوال والأخلاق والمعاملات وفين يا جماعة فين فين أخلاق المسلمين النهاردة فين معاملات المسلمين تعال بص على المحاكم تجد تحس ان نص ال- نص البلد رفع قواضي على النص الثاني ليه مشاكل مشاكل بعد عن الاصلين عن النبعين الصافيين عن كتاب الله عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد مهازل إنما لو الناس عادوا إلى شرع الله وعادوا إلى هدي رسول الله والله لا تجد مسلم مسلم واحد رفع قضية على مسلم تاني ليه؟ خلاص بقى في تسامح وفي ود وفي إخاء وفي صدق في المعاملة في أمانة في وفاء في أمانة في كل خير بقى واخد بالك ولذلك الاسلام لما تبص الاسلام انتشر في بقاع الارض بايه بالمعاملات يا جماعه مش بالكلام مش بالمنظر مش بالمظهر مش بخمار ونقاب ولحيه وتوب لا لا لا اه، انتشر الاسلام بالمعاملات والاخلاقيات كان يجي الناس الصحابه يعني مثلا الصحابي او التابعين يجي يخش الاسواق بتاعه ال- البلاد اللي بيروحوا يدعوا فيها الى الله عز وجل وانتشر خد بالك مش على يد علماء كمان وبس على يد التجار التجار تجار اللي النهارده لو واحد شاف تاجر من التجار اللي بيتاجروا في بعض البلاد عياذا بالله ممكن يتفتن بسبب الاخلاقيات وعدم الامانه وكان لا لا لا كان التجار بقى تجار تاجر امين لا يغش ولا يخدع ما شاء الله عارف ان مهمته في الدنيا ما جئنا الا لنعبد الناس كلها لله كما قال ربيع بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة خد بالك كان يجي راجل المسلم التاجر الامين الوفي واقف ما شاء الله في السوق ما شاء الله الله اكبر غض بصر قاعد يقرا قران مشغول بطاعه ربنا سبحانه وتعالى وقت الصلاه يقوم للصلاه مفيش حاجه اسمها العمل عباده ويسيب الصلاه لا اه العمل عباده من نوافل العبادات صح بس بشرط ان هو ما يلهينيش عن ايه عن العباده الاصليه وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون واقف غض بصر قرايه قران ذكر لله تسبيح البضاعه محطوطه قاسم البضاعه البضاعه اللي مش كويسه على جنب والبضاعه الكويسه على جنب مفيش حاجه اسمها نحط ده على الوش نحط ده تحت والكلام ده كله لا ما شاء الله امانه في البيع والشراء يجي له راجل كافر هل عندك قمح عندك قمح ايوه عندي قمح بس اخويا اللي هناك ده عنده قمح افضل من اللي عندي ايه ده في حد في الدنيا بيعمل الكلام ده فيقول له ما دينك يقول له دين الاسلام وهل دينك يامرك بهذا الخلق يقول له نعم يامرني بالخلق ده يقول له طب اعمل ايه عشان ادخل الدين يقول له اشهد الشهادتين فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الصحابي ده عمل ايه اه فقد درهم درهمين ثلاثه لكن كسب رجل دخل في دين الله جه له واحد تاني عندك شعير اه عندي شعير وشعير جيد جدا جدا بس يا ريت تشتري من اخويا اللي جنبي طب ليه اصل اخويا اللي جنبي ما باعش من الصبح وانا بعت كتير فاشتري منه عشان يرجع لاولاده باكل اليوم يا انت دينك ايه الاسلام والدين ده بيأمرك بالاخلاق ديت ايوه نعم طب اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت بالاخلاق بالمعاملات بالاشياء دي كلها ليها اثر عظيم جدا انا اذكر يا جماعه ان شاب صغير كان سبب دعوه ناس في اتوبيس كامل بمعامله طيبه الشاب طلع الاتوبيس وطبيعي لما يكون راكب الاتوبيس من اول خط آه، لم عف- عفوا يعني الكمثري بيبدا يقطع التذاكر للناس الركاب من اول الاتوبيس لحد اخره ودي بتستغرق معاه مثلا محطتين ثلاثه وبعد كده يقعد على الكرسي بتاعه من ورا ويقفل باب الاتوبيس اللي قداماني ويبتدي بعد كده اللي طالع بعد كده يقطع له التذكره شاب ملتحي شاب ملتزم طلع الاتوبيس وكان هينزل بعد محطتين فعقبال ما جت المحطه بتاعته كان لسه الكمثري ما وصلش لحد عنده فلقى واحده ست كبيره كده في سن قد امهاتنا قال لها يا حاجه بعد اذن حضرتك آه، ادي ثمن التذكره لما يجي الكمثري يقولوا له دي ثمن التذكره بتاعه الشاب اللي نزل المحطه اللي فاتت فاستغربت الست وقفت قدام الناس قلت لهم يا جماعه شفتوا ادي الاسلام وادي المسلمين وادي الالتزام ادي الامانه الشاب نازل والكمثري لسه ما وصلوش اللي هو بيقطع التذاكر لسه ما وصلوش وممكن ما- يعني خلاص يعني ممكن يعدي ويمشي وينزل وخلاص والكمثري ما جاش يعني ابدا لم يستحل ان هو يركب في وسيله مواصلات عامه العائد بتاعها هيعود على البلد لم يستحل ان هو يركب من غير ما يدفع الثمن دفع الثمن ونزل شوف قد ايه بخلق بسيط زي كده بمعامله جميله زي كده بامانه زي كده تكون سبب التزام عدد كبير من الناس الدين المعامله اه الحديث ما يصحش لكن معناه صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف امثله تانية عشان نحفز الشباب ربنا يبارك فيهم جميعا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وفي بذل النفس والغالي والنفيس محمد بن القاسم فتح بلاد السند والهند وعنده كم سنه يا شباب 17 سنه تصدق الكلام ده طب والله العظيم تخيل حاجة زي كده 17 سنة يروح يفتح يقود جيش كامل ويفتح بلاد السند والهند وتكون في ميزان حسناته أي نعم عنده كم سنة 17 سنة محمد الفاتح اللي فتح بلاد القسطنطينية تخيل يفتحها عمره كم سنة 23 سنة 23 سنة آه سبحان الله الناس دي بذلت بذلت واخلصت النيه لله سبحانه وتعالى ولذلك انا عمال اجيب لك النماذج دي واكتر لك من النماذج ليه؟ عشان تقول لا ده مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه لا ده ما شاء الله ده جيل كامل جيل كامل من الصحابه والتابعين وتابع التابعين بذلوا النفس والنفيس من اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله ومن اجل ان يبلغوا هذه الدعوه الى كل اقطار الارض. انت بقى عملت ايه؟ قدمت ايه؟ وانت قدمت ايه؟ هتقول اصل احنا ما طب احنا هنعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ والله قدامك حاجات كتيره جدا ولو كانت بسيطه لا تحقرن من المعروف شيئا. اقعد كده ربنا اكرمك بايه؟ عندك موهبه ايه؟ بص لنفسك والله الحمد لله اقدر احفظ آه، قران، طب جميل جمع شباب الحته، جمع اولاد الحته، اقعد حفظهم قران وكل حرف في ميزان حسناتك. جمعي البنات اقعدي حفظهم قران. آه، اعملوا دورات علميه وعضو كده انت بتعرف ايه انا ما شاء الله في الفقه كويس والتاني في السيره ما شاء الله والتالت في اللغه العربيه والرابع ما شاء الله في علم الحديث اقعد علم اعمل دورات علميه اقعد علمهم بلاش ده كله جمعوا فلوس احنا في رمضان و- وناس فقراء كتير جدا وناس يتامى و و- جمعوا فلوس واعملوا زي ما بنعمل كده في مصر عندنا الشنط ما شاء الله حط فيها اكل وسمنه ورز وسكر وتمر وحاجات زي كده ونبعتها للاسر الفقيره يا الله بتبقى جميله قوي قوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه اول حديث من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه والله العظيم حديث يؤثر هقول لك بيقطع القلب حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن يمكن ذكرته في شريط اسمه ابحث عن انسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده وأحب العمل إلى الله سرور وجابها بصيغة نكرة نكرة أي سرور أي حاجة تفرح بها أخوك المسلم سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا يا الله ولأن ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله أو ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط يوم القيامة وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل ايه معنى الكلام ده اشمعنى النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما ذكر كل الخير ده ختم بالجمله دي وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل يعني لما تحسن لانسان ما تجيش بعد كده تمن عليه لان المن ده من محبطات الاعمال لما تمن عليه تيجي بعت له بنطلون جيت بعد كده قابلته ما لبستليش البنطلون اللي شاريه لك لا ما تقعدش تذل فيه يعني فاهم ازاي ما تجيبلوش مثلا نعل وتديهوله عشان يلبسه هو ماشي تقول له لا خد بالك في مطب قدامك لا لو سمحت ما تمشيش بالشارع ده ما تقعدش تذل فيه ما تجيبلوش كيلو رز وتقول له ها عملت ايه في الرز طلع كويس يا ترى الحمد لله طعمه كويس ما تقعدش تذل فيه اه لا تبطلوا اعمالكم بالمن والاذى خدت بالك فاذا ربنا يبارك فيكم احنا بالحلقه ديت كده ختمنا بعض الامثله من نماذج علو همه الشباب هنتكلم الحلقه اللي جايه ان شاء الله عن علو همه الصبيان الصبيان الصغيرين عشان تعرف قد ايه ان انت ممكن تقدم تقدم الخير الكثير وان انت تكون من السابقين اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من السابقين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته